اسمع كلامي على التهام اسمع كلامي على التهام اسمع كلامي على التهام اسمع كلامي على التهام يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلى يا ليلى يا عيني يا ليلى يا ليلى يا كنت بابلي سعادة الناس الناس بحب الناس يا هناهم وطيب القلب ما يشوف غلب وهناهم والصابرين عن أذى حلوين يا هناهم والصابرين عن أذى حلوين يا هناهم لأن فيه دور ونسوي الصوابي فيه من الصعيد كان جدع كل الكرامة فيه اسمه التهامي لكن اخواته عابوا فيه ثلاثة غيره وكان خيره على الكل في حياته فلاح وشقيان وكان عامل بحياته فلاح وشقيان وكان موزون في حياته هو الصغير تحب الناس في حياته وهتشوف قصة اخواته اللي عملوا فيه كان عندهم ملك حاجة فوق العشرين مرات أبوهم وكانوا لبعضهم عشرين لما التهام الصغير كان حاجة فوق العشرين اخواته عباس ومحي الدين وكرامه وهو عنهم يزيد على الكل وكرامة فلاح وفالح بيبطر خير وكرامة مقدار ياما وبيرد الجميل عشرين مقدار ياما مقدار ياما مقدر يا ما يابا يابا متجوزين الأربعة في عز أحلاهم وكانوا عايشين ما بين الناس أحلاهم لكن المصيبة الحريم بالفتنة حلاهم قالوا مرات التهامي كرها شغل البيت وقعدة لللبس وطريق العناد في البيت سمعوا رجالهم وزعلوا كلهم من البيت زعلوا رجالهم كلهم من البيت لكن هي كانت في البيت أحلاهم قالوا الثلاثة لأخوهم إن كعيبة بالي مراتك ملهاش شغل غير كحلها واللي بني لو انت ربتها كان أدبك عليها باني بتمني ملهاش ولد ويوماتي بتغير مني ملهاش عيال ويوماتي بتغير والكحلة في العين والخدين بتغير عارف التهامي لان الناس بتغير النفس بتغير والحد غير قلوبهم والمخبي بات قال يا اخواتي مراتي هتروح ضربوها يا تاخد نصيبها في شغل البيت طلبوها في بنتنا واهلها في الخيل ضربوها عن اصل ضوضاها دي بنت ناس واهلها على الخير طلبوها كتموا شعورهم لكن اتربصوا بيها وقالوا لحريمهم ضروري تغدروا بيها الفرصة سمحت لهم يشفوا الغريب بيها دخلوا عليها الثلاثة في يوم ضربوها طب راجلها وثالث في البيت اخوات طب راجلها وكانوا في البيت اخوات خافت تقول له يروح يزعل مع اخواته امه قالت له وقام بيعاتب اخواته قالوا له احنا قررنا لازم نعزلك وعجب علشان مراتك توريك الهوان وعجب عزلوه من غير السبب وباعوه اخواته نادى التهامي وقال يا بسمة ايه عملي وقاتي باعوني ولا قدروش عملي علشان بقالهم عيال تمشي لهم عملي يا رب انت اللي بيا وبالعباد عارف من غير مطلوبه انت بالطلب عارف اديني ولد يشرفني بين العالم عيني شرفني بين العالم وإذا كنت ظالم أنا يا رب تحاسبني على عملي إذا كنت ظالم تحاسبني على عملي روحوا منكم لله عكرتوا اللي كان صبر عطوه حقوقه وكان ليه العيار صح عطوه حقوقه وكان الحساب صح خد امه وياه ماشي والعيار صح لكن ربك عطاه والخرح ده هيدوم خمس سدادين بقوا بخمسين وعزه يدوم وشارب المر لا يمكن أساه حيدوم لازم يجي يوم يديله العسل صاف لازم يجي يوم بيديله العسل صاف عالأصل دوار صباح التهام التهام في خير اكتر من اللي راح لكن وحداني وبيبكي على اللي راح قال خلق ويانا لكن البدر منه راح كان خلف يا مالكين البدر من نورا وهو صابر وشاكر ربنا وحمد والمولى يدي اللي بيرضى بالقليل وحمد ربك يدي للي بيرضى بالقليل وحمد وجه في اخر السنة تم الهنا وحمد وقطاه ربك ولد هيعوض اللي راح وعطاه ربك ولد هيعوض اللي راح سماه مساعد كان الساعد اليمين والده صبر ونال المنى بعد العنا والفاق والمولى رزقه وكرمه وبركة دعاء والداه والرب رزقه وكرمه الطيب والباء كبر مساعد كبر مساعد كبر مساعد كبر مساعد كبر المساعد وراح التعليم برجوله من الثانوية عدى ولا فيش حد رجولة طلع فتوة يهز الأرض برجولة وفي الرجولة ما في واحدة تنسى لا تولى الأمارة يجي دور عمام وعمام وشوف ما حصل يا ناس فيه عيلة كانت قبالهم جبارين يا ناس عيلة الزايد اللي بيخافوا منها جميع الناس منيمين البلد ولا حد في عينيهم خلوا عمامهم بيروا الغلة بعينيهم طلعوا الزويدة وسدوا كل بعينيهم طلعوا الزويدة وكان الغدر بعينيهم سدوا عليهم وضربوهم أمام الناس علم مساعد في دورهم واللي حصل بيه دخل على ابوه لقاه بيبكي من اللي بيه قال له الراجل لم يعيط مهما حل ايديه الناس دي انا وراها وهي قدامي لو كنت راح اموت وراس تطير قدامي وطار عمامي ما مش ممكن يعدوا بيه ابوه زعق اه اه ودمع لا ينصف فيه على اللي راحوا وكان فين الناس صافيهم وانت يا ولدي بقيت وحداني صفيهم ازاي تقابل العلاجي بمفردك واحد وانت اللي فاضل يا ابني من كذا واحد قال له الملك يابا يابا يابا الملك يابا يحكم واحد الملك يابا ده يحكم واحد وبإذن واحد أحد لازم أصفيهم انخدعوا للصلح يوم وجابوا لنا رجاله يبقى اللي بينا انتهى وبقينا رجالة وده مجوش العمل يكون ايه يا رجالة ابقى اضحي بروحي وبراء واعياني وعرفهم ازاي كرامة الناس واعياني ويقولوا عيلتي التهامي صبح فيها رجالة ياه ياه ياه يا ابو الغلابه يا ليل مساعد راح لولاد عمه قال انتم تهموني وقال لكم جاي يوم ان ده لازم تهموني امه لما سمعته بكت والعقل تاه منها والعقل تهموني وقالت له يا ولدي وقالت هتضيع نفسك ليه يا ولدي هتضيع يا ولدي واعمل ايه بعدك طوعني يا ابني انا ما اقدرش على بعدك وعمامك اللي عشانهم راح يطول بعدك دول ذل والدك ولا بالعين هموني قال يما النار ولا العار ولا اسمع كلمه بطلت دول برضو اهلي وتبقى في حقي بطلة اسيبهم ازاي ناس فجار وعصيبة ده واجب الاهل ما في السهل وعصيبة واللي يسيب اهله في ساعة محنة وعصيبة دي تبقى مصيبة ويبقى تاويه بطالة وراح المدرسة وقلبه من الأسى فيهم يقول يا ربي اللي ظلموا راح أعمل إيه فيهم في طلبة منهم سعدت عليه وضربهم وهجم عليهم شبيه السبع وضربهم عشرة نشر فرد وقعوا الأرض وضربهم عدم شبابهم ولا استعمل كبير فيهم راحوا اشتكوا لأهلهم حتى اللي ما انضربوش قالوا مساعد خدنا على اخونا وما نضربوش واللي قطع فينا يضربنا وما نضربوش راح فضل زايد لأهله بالحال اشنابك راح فضل زايد لابوه في القيل اشنا بس قال له مساعد ابنك ضرب اولادنا واهنا بس واهنا بس يا تيجي تدفع حقوقنا يا نقطعوا شنابك يا تيجي تدفع حقوقنا يا نقلعوا شنابك اعمل حسابك عدايد ما ينضربوش قال له اعمل حسابك على الزايد ما ينضربوش فطبت مساعد وسمع وقال له عيب منك تهدد ابويا في بيته ده دون حيا منك يعني تهدد ابويا في بيته ده قلة حيا منك وعمامي فين حقهم ولا دفترة منك اذا كنت فاكر بعيلتك عادتنا يعني عادتنا احنا اخدنا بيوم الصار عادتنا سعدت زمانك وماهوش الغدر عادتنا لو ما كنتش في بيتنا لأخرت الأجل منك مساعد ابن التهامي راح تشوف منه ونقول له بكري هتشرب والذي منه قابلني بعيلتك وحيبان الراجل منه مشي فضل زايد بينفخ وينفخ نار مشي فضل زايد متعكر بينفخ نار وقال لعيلته لازم بكره نقدها نار مساعد ابن التهامي لازم نحرقه بالنار ونشويه كما الفار ونقتل ابوه منه ونشويه كما الفار ونأكل أبوه منه شوفوا آخرة اللي افترى واللي جرى كله عيلة كبيرة وجارت على الضعيف كله طلع ولد من البلد خد حقهم كله والرب دايما بفضله ينصر المظلوم لانهم ناس مشوا بطريق مظلوم وكل ظالم فرض فرضه على المظلوم وكل ظالم وكل ظالم وكل ظالم فرض نفسه على المظلوم لابد له يوم هيدفع الحساب كله أم فضل زايد رئيس العيلة وتاهم ودمعه نازل على الخدين وكواهم والمساعد غدر بالكل وكواهم له بنت واقفة وعين الناس بطلها اسمها كوكب وجمالها فاق بطلها اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب جمالها تعبطلها الخلق نسيوا اللي فات والكل بصلها ونور جمالها حرق في قلوب وجواه ونور جمالها حرق في قلوب وجواه شافت مساعد وقلبه في حبها روح وهو ماشي ونسيم الهوى روح نادت لابوها وقالت له نجمكم روح مش ده مساعد اللي انت عاوز تقتل يابا ده ولد يسوى بلد وحرام عليك يابا انتوا افتريتوا ويكفى اللي جرى يابا دي اخرة الظلم يابا هم بقى روح شوفوا فضل زايد هيعمل ايه في بلد راح يجيب مساعد ويغدر بيه خد بالك لقى صاحبه تمام بعتله في يوم خد بالك وقال له مساعد فضحني وعنده طال ليا قصدي في يوم تسحبه وتسلمه ليا هجوزك بنت كوكب تسوى مالية ودي هدية ما تخطرش على بالك ودي هدية ما تخطرش على بالك الصبر طيب تمام فرح تمام وافق على الموضوع بالمرة والبنت سمعت كلامهم وحالتها بقت مرة وتقول حبيبي حبيبي اللي شفته في العمر ده مرة ازاي يغدروا بيه وانا قلبي بيه امن قابلت مساعد وحكيت له على اللي صار امن قالت له انا اهواك وانا قلبي معاك امن واوعى تامن لصاحبك تمام بالمرة اوعى تامن لقليل الاصل بالمرة لكن تمام مشي روح من الفرح من شام وقلبي كوكب جمالها كالعلم من شام ناوى يخرج صاحبه وعقله الشام ناوى يخرج صاحبه وعقله السليم إن شاء وصل مساعد وقال له فيه مع أبويا يجي الليلة الجاية تصالحني مع أبويا أنا برضو صاحبك وعمري الثاني مع أبويا جعلك أخويا وجميلك عندنا من شاك مساعد قال له يا تمام انا خايف تبيع صاحبك بمال ولا جمال ويهون عليك صاحبك وانا حيلة ابويا واعمل ايه صاحبك وانا اللي حيلة ابويا ويعمل ايه صاحبك وانت اللي عارف ان الناس ديه بيني ما بينهم طار لكن هروح معاك مهما قررها طار ابقى تعالى الليلة الجاية خلاص عطار لو كلهم نار ما يحرقوش صحبك قام مشي تمام والأبطال ضاربينه وراح على فضل زايد والتشكيل ضربيهم جاب له ثلاثة أربعة من العيلة ضربيهم تمام قال مصركم على بكرة متوقف فيكوا ورا الطوب أمام البيت متوقف أنا هجيبه وأقول له يا مساعد هنا وقف ولما سقف يقوم في الحال ضربيه كوكب أصابها الذهول من ترتيب الخيل وتقول حبيبي حبيبي ونور عيني هيوقعوا الخيل لازم أضحي بروحي وأرد على الخيل دخلت وقالت الجدع ليه يمنا ينجد قصدك تضيع ابويا وعرضنا ينجد هتقوم تمشي بشرفك قبل ما ينداس ولا اضربك بالقلم يا ندل يا خايف ابوها ضربها وطيب خاطره وخلاص وكل واحد عرف دوره مشي وخلاص كمان مساعد تأهب للعدو وخلاص وجاب ولاد عمه وقال لهم بينا وهو مبسوط وماشي بالجميل فينا وفي الميعاد صاحبه قالوا يسحبوا فينا وقال له يلا بينا نصفي الكلمتين وخلاص اتاري واحد كشف الدور وكان راجلين حج قدري حمدان وكان له في البلد راجلين قال له ده كنتش تصفي الدور هتوقع كل يوم راجلين ضرب خدوده وراح ناس بخاطركم فضل زايد وصل لمساعد وقال له كيف خاطركم كل ما تطلبه لازم ندفعه حقك وادي كبار البلد تفرض لكم حقك ندى مساعد وقال لازم عشان حقك انا مسامح في حقي لاجل خاطركم ولاجل كوكب انا راضي بكده مرتاح هي اللي دلتني على الخاين وانا مرتاح لولا جميلها ما كان فينا احد مرتاح قام رد ابوها وقال له خلاص بحسابها لازم انسبك ما دام قليت بحسابها الكل واثق على الموضوع بحسابها وبكره تدري كتابها والجميع يرتاح كتبوا كتاب الهانة كتبوا كتاب كتبوا كتاب الهانة فرحوا الحبايب وقالوا صفوا مع العيتين وبلوا شربات وكتبوا الكتاب الاثنين مساعد وكوكب رضاكم ربنا الاثنين ودخل يوم الاثنين وشوف الحظ وحناهم نسب الاماره شطاره يا ولدي نسب الاماره